أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل والفصل التاسع في الآيات من 10 ل 19 اللي كتب سفر أعمال الرسل هو لوقا الطبيب وكتبه في شكل خطاب لصاحبه ثوفيلوس وحاول يسجل فيه الصعوبات المختلفة اللي واجهتها الكنيسة الأولى القرارات المهمة اللي تلاميذ المسيح خدوها وكمان بيتكلم عن الأشخاص اللي كان ليهم تأثير كبير في المرحلة دي من حياة الكنيسة في الأجزاء الأولى من الرسالة هنلاقيه بيتكلم عن إيمان وتفاني شخصيات زي بطرس ويعقوب ويوحنا وفيلبس وغيرهم وبرضه بيتكلم عن ناس اضطهدوا الكنيسة زي قيافة وألكسندر وشاول وغيرهم لؤى هو اللي هيحكي لنا قصة النهاردة لأنه أكتر واحد عنده معلومات دقيقة عن الأحداث دي هيكون هو أقدر واحد يوصف لنا أفكار ومشاعر الناس اللي هيكلمنا عنهم النهارده
أنا اسمي لوقا لو كنت متابع حلقات شاهد عيان يبقى أكيد هتعرف إن شاول اللي كان من مدينة طرسوس بيضطهد الكنيسة في بدايتها ولمدة سنتين كان بيطارد أتباع المسيح في أورشليم لدرجة إن كتير من المسيحيين قرروا يسيبوا أورشليم عشان ينقذوا أنفسهم من السجن والتعذيب اللي بيحصل لهم هناك بس شاول مسكتش طلب من مجلس الأعلى اليهودي تصريح عشان يروح يقبض على المسيحيين اللي في دمشق وفعلا سمحوا له بكده الغل اللي كان عند شاول كان فظيع لدرجة إن الناس كانت بتقول إن شاول قلبه محروق من المسيحيين لكن في رحلته لدمشق شاول حصلت له حاجة غيرت إحساسه تماما وكمان غيرت حياته كلها ربنا ظهر له بنور في عمية عينين شاول بس لما فتح قلبه وعقله وروحه في لحظة واحدة شاول آمن بحقيقة إن يسوع المسيح هو ابن الله وإنه مخلص العالم ما كانش يعرف وهو بيضطهد المسيحيين إنه بيضطهد الإله اللي هو فاكر إنه بيخدمه ودلوقتي خلونا نتابع شاول وهو قاعد وحيد أعمى وبيصلي لربنا بدموعه
مين؟ مين اللي على الباب؟
أنا صاحب الفندق كنت معدي جنب أوضتك سمعتك بتعيط قلت أطمن عليك أنت كويس؟
آسف إني أزعجتك، أنا أنا كويس، شكرا على سؤالك.
طيب آه، الإيجار اللي أنت دفعته للأوضة شامل الأكل وأنت بقالك تلات أيام ما أكلتش حاجة على فكرة إحنا هنا أكلنا حلو قوي م... معلش أصل أنا صايم. متشكر أوي على اهتمامك. و- وأنا آه، ه- هصلي بصوت واطي علشان ما أقلقكش تاني.
مش شاول بس اللي كان بيصلي الليلة دي كان فيه واحد من المؤمنين بالمسيح اسمه حنانيا ساجد لربنا وبيصلي بتضرع كل المسيحيين اللي في دمشق عرفوا ان شاول ومعاه حراس الهيكل دخلوا من بوابات دمشق من ثلاثة ايام ولما كان حنانيا بيطلب من ربنا يحميه هو وعيلته وكل المسيحيين من خطر شاول واللي معاه حصلت حاجة ما كانش يتوقعها
يا أبونا السماوي أنت إلهنا القوي والرحيم يا رب أنت شايف العذاب والألم اللي بيعانيه ولادك على إيد شاول ودلوقتي هو جه ورانا لحد دمشق عشان يقبض علينا ويرمينا في السجن يا رب يا رب تحمينا منه ومن أفعاله الشريرة احمي ولادنا وزوجاتنا وخدامك المخلصين ليك أرجوك يا رب اديني الشجاعة والحكمة اللي أقدر أواجه بيهم الخطر ده أرجوك يا رب ارشدني في المحنة دي أرجوك
حنانيا
مين مين بينده عليا
أنا الإله اللي بتصلي له يا حنانيا
إلهي العظيم تأمرني بإيه يا رب
روح شارع اسمه المستقيم دور على فندق صاحبه اسمه يهوذا هتلاقي هناك شاول الترسوسي صاحب الفندق هيدلك عليه
بس يا رب الراجل شاول ده ده بيكره المؤمنين بيك و...
ما تخافش شاول دلوقتي بيصلي لي انا وريت له رؤيه انك هتروح له وتصلي له ونظره هيرجع له
لكن يا رب الراجل ده عذب ولادك في اورشليم وجاي دمشق عشان يأذينا
حنانيا نفذ اللي طلبته منك شاول ده هيكون اناء مختار ليا وهيبشر باسمي قدام امم وملوك وقدام بني اسرائيل كلهم وكمان هيتعذب بسبب ايمانه بيا
حاضر أنا هعمل كل اللي تأمرني بيه يا رب محبتك ليا ملهاش حدود ونعمتك بتملى قلبي أشكرك يا رب لأنك سمعت صلواتي وطمنت قلبي مجد اسمك بالطريقة اللي انت عايزها غير عقل وقلب شاول وخليه إنسان جديد آمين آمين رحيل رحيل انت فين
ايوه يا حنانيا انا كنت في الجنينه في ايه تعالي يا رحيل اقعدي جنبي تعالي هنا
مالك يا حنانيا شكلك مش طبيعي في ايه هبقى طبيعي ازاي يا رحيل هبقى طبيعي ازاي هبقى طبيعي ازاي بعد ما سمعت صوت ربنا بيكلمني وانا في الجنينه سمعت صوتك وانت بتصلي وبيتهيألي اني سمعت صوت تاني
ايوه يبقى انت كمان سمعتي صوت ربنا
انا فعلا سمعت الصوت بس ما قدرتش افسر الكلام اللي قاله
قال لي اروح شارع اسمه المستقيم وهناك هلاقي آه، شاول الطرسوسي قاعد بيصلي في فندق هناك شاول ايوه ربنا طلب منك تروح لشاول ايوه انت متأكد زي ما سمعت كده طبعا متأكد زي ما أنا متأكد إني سامعك دلوقتي يا رحيل بس آه، شاول ده راجل شراني وبيكره كل المسيحيين مم.
اختي وجوزها ما نعرفش عنهم حاجه من ساعه الراجل المفتري ده ما قبض عليهم انا خايفه يا حنانيا شوفي ما خبيش عليكي أنا أول ما ربنا قال اسم الراجل ده قلبي قلبي وقع في رجليا بس لما سمعت بقية الكلام اطمنت ربنا قال إن شاول ده هيكون إناء مختار ليا وهيبشر باسمي قدام أمم وملوك وقدام بني إسرائيل وكمان ليه كل المجد قال إنه إنه شاول شاول يا رحيل شاول هيتعذب بسبب إيمانه بربنا
بص انت كنت صريح معايا وانا كمان هبقى صريحه معاك انا لسه خايفه بس طالما انت متاكد ان ده صوت ربنا يبقى خلاص انا اتعودت من يوم ما اتجوزتك من 30 سنه اني اصدقك واثق في كل كلامك بس خايفه يا حنانيا خايفه أنا أنا مقدر الحالة اللي أنت فيها لكن متأكد كمان إن ربنا فاهم مشاعرك كويس بصي الخوف ده إحساس طبيعي خصوصا لما البني آدم بيواجه خطر كبير زي اللي احنا شفناه كل الفترة اللي فاتت بس هقولك إيه أنا لازم أروح لشاول بس قبل ما أمشي عايزين نقف نصلي مع بعض ربنا يديني القوة والشجاعة يلا انت راجل طيب يا حنانيا يلا نصلي يا إلهنا القدير أنت بعت ابنك الوحيد عشان يموت بدلنا ايوه يا رب.
عشان يفدينا بدمه ويغفر لينا ذنوبنا ومعاصينا وعشان تورينا قد إيه أنت بتحبنا حب أكبر بكتير مما نستحق ايوه يا رب.
أو حتى أكتر مما نفهم ما أبعد أحكامك عن الفحص يا رب إحنا بنشكرك على كل نعمك اللي بتديها لنا ساعدنا يا رب نكون مطيعين لأوامرك كلها وبنرجوك يا رب نرجوك تدينا القوة والشجاعة والحكمة اللي تخلينا ننفذ اللي انت عايزه مننا على أحسن وجه في اسم ابنك الغالي آمين امين
دمشق القديمة كانت مدينة محصنة ولها أسوار من ناحية الشمال الغربي من الصحراء الكبرى وكانت مدينة تجارية بيعيش فيها ناس من كل الجنسيات وعلى الرغم من إنها مدينة وثنية لكن المسيحية انتشرت فيها بشكل كبير عن طريق التجار اللي كانوا بيسافروا أورشليم وبيسمعوا عظات يسوع قبل صلبه المؤمنين بيسوع في دمشق فضلوا متمسكين بإيمانهم بعد صلبه وقيامته من الموت وصعوده للسماء حتى بعد ما بدأوا يتعرضوا للاضطهاد والمطاردة والتعذيب بسبب إيمانهم ده حنانيا ورحيل كانوا من ضمن الناس اللي فضلوا محتفظين بنور إيمانهم وسط الظلام الروحي اللي كان في دمشق بسبب العبادة الوثنية لما حنانيا كان رايح ينفذ المهمة اللي ربنا طلبها منه كان عارف إن اللي هيقتنعوا باللي هيعمله ناس قليلة قوي وناس أقل اللي هتصدق إن شاول اللي بيكره المؤمنين ويعذبهم هيبقى واحد من خدام المسيح المخلصين وإناء مختار لربنا طول ما كان ماشي في الطريق كان بيصلي والروح القدس شجعه وعرفه الكلام اللي لازم يقوله لشاول واداله الحكمة والمحبة اللي تخليه يقبل شاول اللي كان عدوه كأخ ليه في المسيح
في اي خدمه اقدر اقدمها لك اتمنى ما تكونش عاوز اوضه لان للاسف مفيش اوض فاضيه انا مش عايز اوضه انا بدور على واحد اسمه اسمه شاول
اه الراجل الفريسي الاعمى اللي جاي من اورشليم ايوه هو ده ايوه بس بيتهيألي يعني انه مش هيرضى يقابلك بقاله تلات ايام قافل على نفسه ده حتى ما دقش الاكل كل اللي بيعمله انه بيصلي عموما تعالى معايا انا هوريك اوضته
مين اللي على الباب انا حنانيا افتح يا شاول ربنا بعتني ليك انا جاي حاضر حاضر
اتفضل تقدر تفتح الشباك اكيد طبعا الاوضه ضلمه انا ما فتحتوش لاني فقدت نظري من ثلاث ايام
يا رب شوف يا أخ شاول وأنا بصلي النهاردة ربنا قال لي أجيلك هنا وأصلي لك عشان نظرك يرجع لك انا من ثلاث ايام
وانا بصلي لربنا هو- هو قال لي انك جاي متشكر قوي انك تعبت وجيت لحد هنا ليك المجد يا رب هو فعلا وانا جاي في الطريق ربنا اكد لي انك انت هنا يعني مش هتعذب اخواتنا المسيحيين تاني وقال لي كمان انه ظهر لك في الطريق قبل ما تدخل دمشق
ايوه فجأة برق نور من السماء وكان شديد جدا لدرجة انه وقعني على الارض وسمعت صوت من وسط النور قال لي انا يسوع الشكر يا رب
من ساعتها وانا عيني اتعمت ليك الشكر ليك الشكر بس قلبي ملاه ايمان بان يسوع هو ابن الله وان هو المسيح مخلص العالم ت- تعرف يا حنانيا رغم اني كنت هنا لوحدي ومش شايف حاجه لكن انا حسيت بسعاده وسلام خلال الثلاث ايام دول الشكر ما حسيتش بيهم قبل كده طول عمري لك الشكر دلوقتي عرفت حقيقة يسوع وحسيت قد ايه هو بيحبني ومهتم بيا وحاسس حاسس بنعمة كبيرة غمرتني مش ممكن اقدر اوصفها مش ممكن
إيمانك واعترافك بيسوع المسيح خلاك خلاك أخونا في الإيمان المسيحي وربنا بعتني ليك دلوقتي عشان يرجع لك نظرك وتقبل الروح القدس يسكن في قلبك ودلوقتي أنا عايز أنفذ كلام ربنا وأحط إيدي على راسك وأصلي لك يا رب يا رب ليك المجد يا رب افتح عينين عبدك شاول أرجوك يا ملك الملوك أشكرك يا رب أشكرك يا رب أشكرك انا بشوف انا شايف يا حنانيا انا ش... انا انا شايف انا انا انا شايفك يا حنانيا انا شايفك المجد ليك يا رب المجد ليك يا رب متشكر متشكر قوي يا حنانيا شكر ليك يا يسوع شكر ليك يا رب شفت يا أخويا شاول وأنا وأنا بصلي لك في حاجات كده زي القشر وقعت من عينيك مبروك ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك نعمة البصر وعطية الإيمان
متشكر انك رضيت تيجي تقابلني واحد غيرك كان ممكن يخاف يشوفني بعد كل اللي عملته في المؤمنين بالمسيح حنانيا مش قادر اوصف لك مشاعر الحب والرضا اللي انا حاسس بيها دلوقتي عمري ما حسيت اني قريب من ربنا زي اللحظه دي عمري اشكرك وكمان ك- كمان لما اشكرك اشكرك ما اقدرش اوصف لك سعادتي و- وانت بتقول لي يا اخويا أيوة يا شاول بس الحاجة اللي معذباني ووجع قلبي لا لا لما بفتكر انا قد ايه عذبت واضطهدت اخواتي المسيحيين على على قد على قد احساسي بالحريه والسعاده ان ربنا غفر خطيتي أشكرك
على على قد المي وحزني أشكرك على اني مش قادر اعوض الناس الابرياء اللي عذبتهم عن المهم ومعاناتهم بسببي و- وهم مالهمش اي ذنب
ربنا قال لي ان شاول ده هيكون اناء مختار ليا. وهيبشر باسمي قدام امم وملوك وقدام بني اسرائيل اذا كان ربنا هيطلب منك تبشر الناس بغفران خطاياهم يبقى لازم يا شاول لازم تتاكد انه غفر خطيتك وقال لي حاجه تانية
ايه قال لك ايه قال لي يا ابني انه انك هتتعذب بسبب ايمانك بيه
اي عذاب ممكن اشوفه مش ممكن يتقارن بالاضطهاد والتعذيب والتخويف اللي عملته مع المؤمنين بالمسيح
من كام يوم بس كان شاول وحنانيا بينهم عداوة وكراهية بس دلوقت بقوا إخوات وبتجمعهم عيلة واحدة مع كل المؤمنين بالمسيح حنانيا عزم شاول على العشاء في بيته وسط أسرته ودي كانت خطوة رائعة في الخطة اللي ربنا حطها لشاول عشان يندمج وسط إخوات المؤمنين وإنه يحس بترحاب وحفاوة في بيت الراجل اللي كان بيخطط عشان يأذيه وفي الليلة دي شاول وحنانيا سهروا يتكلموا مع بعض زي ما يكونوا اتنين اخوات ما شافوش بعض من سنين شاول كان مشتاق يعرف كل حاجة عن يسوع عن حياته وكلامه ومعجزاته وبالنسبة لحنانيا يسوع كان أكتر حد بيحب يتكلم عنه
انت يمكن ما عذبتش المسيحيين زي شاول بس لو كنت تسببت لأي إنسان في جرح أو ألم مادي أو نفسي تبقى عملت خطية كبيرة قدام ربنا إذا كنت لسه ما قابلتش المسيح وعينك لسه مقفولة زي شاول ربنا يديلك فرصة القبول وغفران الخطايا زي ما عمل معاه إذا كنت واحد من أتباع المسيح اللي تعرضوا للاضطهاد أو التعذيب خليك واثق إن ربنا هيستخدم معاناتك دي وإنه هيديك قوة وشجاعة أكتر من اللي أنت بتتخيلها عن نفسك وتأكد إن علاقتك بالله هتكون أقوى وحقيقية أكتر وأكتر في كل يوم تصمد فيه قدام التجارب الصعبة اللي بتقابلها وربنا هيديك تعزيات عظيمة من عنده لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بيها وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
شخصك كفايتي فرحتي وقت الكروب حلمك حمايتي وسط كل ذي الحروب شخصك كفايتي فرحتي وقت الكروب حلمك حمايتي وسط كل ذي الحروب أنت لي يا سيدي منقذي خل الوفي حتى إن ضاق الزمان أنت ربي ضامني أنت ربي ضامني إن يسد في الأرض جوع أنت تشبع مهجتي يوم ضعفي في الدموع كنت تكفي نعمتي إن يسد في الأرض جوع أنت تشبع مهجتي يوم الضعف في الدموع قلت تكفي نعمتي أنت لي يا سيدي منقذي خير الوفي حتى إن ضاق الزمان أنت ربي ضامني أنت ربي ضامني تحمل عني الصخور أنت لي يا سيدي منقذي خلي وفي حتى إن ضاق الزمان أنت ربي ضامن